هنا مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله قل لي أخبارك إيه مع ربنا ها؟ لسه الحمد لله كيف حال قلوبكم مع الله نفسي انقي كم واحد كده واحد اتنين تلاتة ورا بعضهم اقول له حسيت بقلبك ولا لسه اربعة خمسة اللي اتجوز جديد ده ستة بتاع الشرقية سبعة سلامة وانت تمانية نفسي اسالك السؤال ده بجد بجد يعني جاوبني ما جاوبنيش جاوب ربك جل جلاله الدنيا برد اللهم قنا زمهرير جهنم يقولوا لي اخواننا في الشيشان بتتساقط اطرافهم صوابعهم بتقع من البرد اللهم كن في عون المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين احمدوا ربنا صوابعنا ما بتقعش يا دوبك شوية برد يوقعوا الودان بس يا عم ناصر فعايز اسألك انت كمان يا عم ناصر انا لو نقيتهم هنقيهم كم واحد كده في المجلس ده عشرتاشر واحد اسأله ها حسيت بقلبك ولا لسه بطاقية طيب وانت بطاقية امتى بقى هتتوب امتى نويت توكلنا على الله ده همك الأمر ده همك يعني جعله هم قاعد ليل ونهار تفكر كده يا رب قلبي يا رب يا رب احس بقى يا رب يا رب همك يعني الموضوع ده همك ليل ونهار يا عم مصطفى ليل ونهار عمال تقول قلبي قلبي قلبي ولا الموضوع مش على بالك عايش وخلاص احلق شعرك قول حاضر انت واللي وراك قول حاضر الموضوع ده همك وشايل همه قلبي قلبي قلبي قلبي كل ليلة تنام وتقول يا رب انا هنام زي ما قمت يا رب اصلح حالي بقى عمرك قلت له حبني بقى يا سيدي مشتاق لك اين قلوبكم احنا زي ما قلت للاخوه في درس العصر ان ده درس الربانيين درس الاربع ده المدرسة الربانية الرباني يبان عليه عابد الشخصية النساكة المتألهة ألا يأله إلهة فهو متعبد باين عليه أنه عبد حاسس بالصلاة حاسس بالذكر حاسس بالقرآن حاسس منكسر مخبت محب قريب أفاض الله عليه من نوره انت قول لي لسه شويه فاضل لك قد ايه يا رب قربنا يا رب اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك قولوا لي عايش مع ايه اليومين دول عايش مع ايه اليومين دول الحالة ممتن ممنون في حالة شكر لربنا ده معنى كلمة ممتن ممتن يعني ايه يا عم ابو يا عم ابو الفتوح يعني ايه ممتن يعني بقول له يا سيدي انا اسف اني عاجز عن الشكر اشكرك ازاي الحالة دي حالة الامتنان دي ما تجيش يا ابني إلا للي طب اسمع كده إن سكنت إلى ما نلت فما نلت إن سكنت إلى ما نلت ها؟ فما نلت لأن العطاء محرك الأشواق إلى لقاء المعطي فإن نلت فهيجك العطاء إلى المعطي فتلك بشارة لأنه إذا أراد أن يوصلها إليك مهد في قلبك محلا لتلقيها فبه وجدتها لا بك واضح ولا ترجم طب صلي أقول تاني إن سكنت إلى ما نلت فما نلت صلى على الرسول صلي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن سكنت إلى ما نلت فما نلت قلنا قبل كده إن إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه واحد بيقول له يا رب يا رب يا رب اديني مليون جنيه ربنا يديله مليون جنيه يقول له خد زي ما يكون يعني حد اداله مليون جنيه وقال له ايه خده غور في داهيه ما اشوفش وشك تاني ولا اسمع صوتك فياخد المليون جنيه وينشغل بيهم وينسى ربنا يقول يا رب جوزني يجوزه وينشغل بالزوجة والبيت يا رب افتح لي مصنع يفتح له مصنع يا رب شغلني شغلانة يا رب اخد شهادة يديله اللي ياخده وياخد اللي ياخده ايه آه هي دي ان سكنت الى ما نلت فما نلت لو قلت يا رب اديني الانس اداك انس فبقيت انت عايش في الانس وناسي آه. فما نلت لان محك العطاء سر العطاء أن يحرك الأشواق إلى لقاء المعطي إنك أنت لما ربنا يديك هي دي حالة الامتنان بقى لما ربنا يديك تقوم تقول إيه إمتى وأشوف ربنا بقى قلنا في درس العصر النهاردة ما نفسكش تشوف الع... تشوف العرش ها عرش ربنا كل يوم الصبح وبالليل يهيج العطاء وانت بتقول ايه سبحان الله وبحمده ها عدد خلقه ها وزنة عرشه زنة عرشه زنة عرشه دي قد ايه نفسي اشوف العرش هي دي إن سكنت إلى ما نلت فما نلت لأن العطاء محرك الأشواق إلى لقاء المعطي وإن نلت فهيجك العطاء إلى المعطي فتلك بشارة بشارة بإيه بقى لأنه إذا أراد أن يوصلها إليك مهد في قلبك محلا لتلقيها إذا كان إذا العطاء هيجك للقاء المعطي يبقى وصلت قلبك وأبدا مش هتوصل لقلبك إلا إن ربنا يفتح لها في قلبك سبيل فإذا فتح لها هو في قلبك سبيل فبه وجدتها لا بك يبقى انت حسيت بيها بيك ولا بيه به فبقت القضية ان مش ال مش كوباية الشاي وانما انه فتح قلبك عشان يضع في هذه النعمة فبقى قلبك إناء إن لله آنية من خلقه وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين اللهم اجعلنا منهم خلاص فتح قلبك بيضع فيه نرجع لدرسنا بقى في العقيدة الطحوية وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله انت اسمك ايه يا؟ انت حليك ولا سني طيب ما ت- ما تحلقش داني خدك سيبها لله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفو الايه اعفو اللي اعفيها يعني سيبها زي ما هي قول لي بس هي بتطلع كده هنا وخدودي بيبقى شكلي كل خلق الله جميل ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأحنف بن قيس يا أحنف ارفع إزارك فقال يا رسول الله إن في رجلي حنف حنف يعني إيه رجلي معوجة من تحت مقوسة فعشان كده بطول جلبيتي عشان ما حدش يشوف رجلي فقال له يا أحنف إن كل خلق الله جميل إذا اعتقدت دي هو خلق ربنا حلو إذا اعتقدت دي تبقى أنت حلو وإن أي حد شافك وحش خلي اللي يشوف يشوف ده الناس ما بتفهمش في الجمال يا ابني اللي بيفهم في الجمال يقول أن كل خلق الله جميل ماشي يا جميل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته قولوا أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما قالش والقدر قال وتؤمن بالقدر خدت بالك من الملحظ ده تؤمن بي و و و و وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ليه قال العلماء الايمان بالقدر نظام التوحيد نظام التوحيد ابن الجوزي بيقول آه، كلام وانا نفسي تفهمه انا بحاول افهم معاكم نفهم مع بعض كلنا بيقول ايه تأملت حالا عجيبة وهي أن الله سبحانه بنى هذه الأجسام متقنة على قانون الحكمة لما يجي علماء الطب والتشريح يقول لك إن ربنا اديك على دماغك يقول لك إن ربنا جعل فتحة الفم بالعرض مش بالطول وجعل الشفة العليا غير الشفة السفلى وجعل رصة الأسنان قدام القواطع وبعدين الأنياب وبعدين الأضراس وجعل عرض الشدق هيقولوا لك كلام كتير يدلك على أن الله عظيم الذي أحسن كل شيء خلقه جل جلاله اتقان الصنعة الله قل لا اله الا الله خلق هذ- بنى هذه الاجسام متقنة على قانون الحكمة فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته ولطيف حكمته قادر قادر حكيم جل جلاله حط ودنك هنا وعينيك هنا آه، قريت كلام عجيب جدا بيقول لك ان حين يضع الرجل النطفة في جوف المرأة فتتلقح البويضة ساعتها تبدأ تنقسم اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين مية تمانية وعشرين ميتين ستة وخمسين خمسمية واتناشر ماشي لحد ما تبقى حاجة نطفة علاقة تتحول إلى كائنات المجموعة دي من الخلايا تعمل عين ودي تعمل بق ودي تعمل رجل ودي تعمل مجموعات عمل قال لك وبص المجموعات دي بينها ترابط كأن في عقل بيحرك ان العين تطلع عين انسان مش عين حيوان وتطلع زي عينين ابوه وامه او عمامه واخواله والعين دي تبقى هنا في الراس مش في البطن قال لك من الذي خلق في هذه الخلايا عقول حتى تصنع كذلك قل لا اله الا الله الكلام ده كله عمال يحصل جوه وانت ايه ولا انت ولا امه عشان كده قلت ايه ان الله جل جلاله هو الذي خلق النطفه وخلق العلقه وخلق المضغه وخلق فسوى وقدر فهدى وأطعم وسقى إنما الرجل وضع النطفة في ساعة شهوة لا يدري بها والله خلق وأخرجه ثم يقال ابن فلان طب هو فلان ده عمل ايه انت عملت ايه ولا اي حاجه كل ده منين من الله الى اخر يقول لك انا جبت واد انت جبت انا جبت واد انت جبت ربنا وهبني ولد انا عندي ثلاث عندك وربنا اكرمني بيه اللهم علمنا الادب الشاهد ايه فدل بذلك المصنوع على كمال قدرته صح ولا لا ولطيف حكمته ثم عاد فنقضها مت واتدفنت والتراب ترجع ايه تراب تاني فتحيرت العقول بعد اذعانها في سر ذلك الفعل ربنا خلقك خلق فسوى وكبرك وقفت ايدين وصوابع وضوافر ورموش وجفون بص بقى ها هنا في شعر وهنا في شعر وهنا ما فيش سبحان الملك بعد كل ده يبقى تراب تاني فتحيرت العقول في سر ذلك الفعل فأعلمت أنها ستعاد للمعاد قال لك ما هيخلقكوا تاني قال لا طب ما كنا متنا واحنا بأجسادنا دي ورحنا طالعين أهل الجنة على الجنة وأهل النار على النار أنت هتقول لربنا يعمل إيه ويعملها إزاي؟ قال إيه؟ فأعلمت أن هذه البنية لم تخلق إلا لتجوز في مجاز المعرفة تتجر في موسم المعاملة ثم تفنى وتعاد لموسم الجزاء احنا قلنا المرة اللي فاتت ان ديننا مش دين الغاز تسأل على اي حاجة تلاقي ليه قال لك ان الجسم ده اتخلق مش عشان ايه مش عشان الاخره ده عشان الدنيا دي عشان تتعامل بيه تركع وتسجد وتقوم وتقعد وتاكل وتشرب وتدخل حمام وتتعب وتمرض وتقول يا رب ربنا خلق ده عشان كده لكن في الجزاء في الجزاء مش هينفع الجسم ده للجزاء ده ربنا عايز ينعمك يا مصطفى عايز يمتعك جل جلاله يريد انك تدخل الجنة ملك فالجسم ده الضعيف ده ما ينفعش بقى للجنة في نشأة اسمها نشأة ايه اخرى فسكنت العقول لذلك ثم رأت اشياء من هذا الجنس اظرف منه مثل اخترام شاب ما بلغ بعض المقصود من بنيانه الواد بعت لي رسالة من ست صفحات بيقول انا عندي 21 سنة بس اللي يشوفني يقول عندي 35 سنة جسم كبير وقوي وجميل و, و... صلي على الرسول صلي الجسم الجميل ده والكبير ممكن تشوف شاب كده انا قلت لكم قبل كده في مستشفى ها اسمها ايه ناصر معهد ناصر معهد ناصر روح شوف هناك واحد طوله 2 متر و... و13 وعرض كتافه وعنده سرطان دم مات مات احمد مات قال لك تشوف جسم شاب اخترمته المنية وما بلغ بعض المقصود من بنيانه عنده 23 24 سنة 24 سنة لسه لا بقى لاعب كرة سلة ولا كمال أجسام ولا اتجوز وخلف عيال اتجوز أربعة وخلص عليهم وخلف 18 عيل ما حصلش منه حاجة الجسم ده ما اتخلق ليه ومات في ايه قل لا إله إلا الله وأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه فتركهما يتململان لسه عندنا حاسه اللهم صبر والدي راجل ومراته عندهم ولد واحد عنده 18 سنه ما فيش غيره هي الست جابت الواد ده وما جابتش تاني خلاص رزقهم كده بيلعب مع اصحابه راح واد غزه بسكينه دخلت السكينه دخلت في قلب جوه صدره أربعة ملي مات ازاي قال لك لمست القلب لمست جدار القلب فمات أعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبويه وتركهما يتململان لا يظهر سر سلبه والله غني عن أخذه وهما أشد الخلق فقرا إلى ظفره وأظرف من هذا بقاء هرم لا يدري معنى البقاء ليس له فيه إلا مجرد الأذى راجل كبير في السن عنده 89 سنة وقاعد بس ولاده زهقانين يموت بقى ويرتاح يعالجوا في السكر يطلع لهم الضغط يعالجوا الضغط يطلع مش عارف ايه وبعدين رجليه وبعدين ايديه وبعدين دماغه وبعدين جاله زهايمر و... سبحان قل لا اله الا الله قال من هذا الجنس كمان تقدير الرزق على المؤمن الحكيم وتوسيعه على الكافر الاحمق من فل... ابن الجوزي بيقول فلم أزل أتلمح جملة التكاليف فإذا عجزت قوى العقل عن الاطلاع على حكمة ذلك فقد ثبت عندي في الأصل أن الفاعل حكيم صح ولا لا انت عندك الأصل ان اللي قدر كل هذا ايه حكيم حكيم فعلمت العقول قصورها عن درك جميع المطلوب فأذعنت مقرة بالعجز وبذلك تؤدي مفروض تكليفها هي دي اللي أنا عايز أوصل لها يا عم الحاج ان في تكليف للسان وتكليف للعين وتكليف للأذن وتكليف هنا بقى تكليف العقل أن تزعن أن تخضع أن تؤمن بحكمة الحكيم حين تزعن يزعن العقل وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان الواحد في مواقف يحط عقله فين تحت الجزمه بس انت ما بتفهمش وربنا له في ذلك حكم فلو قيل للعقل قد ثبت عندك حكمه الخالق بما يفي افيجوز ان تقدح في حكمته انه نقض ما بنى لقال لاني عرفت بالبرهان انه حكيم انا اعجز عن ادراك علله فاسلم على رغمي مقرا بعجزي يبقى هو ده الاقرار بالعجز هو المطلب في مثل هذا الموقف كنا بنقرا بقى في العقيده الطحويه الفقره 43 وقد علم الله قل لا اله الا الله وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك علم افعالهم سؤال ربنا يعلم الفعل قبل ان يقع ولا بعد ان يقع أوه ده علمه من الازل قبل ان يخلق شيئا جل جلال الله لا ده انت لازم تؤمن كمان ان الله خلق افعال العباد الامام البخاري صاحب صحيح له كتاب اسمه خلق افعال العباد قال الله والله خلقكم وما تعملون يبقى الحركة دي وانا برفع ايدي كده اللي خلق في ايدي القدرة على الحركة مين الله ولو ربنا ما قدرش خلق الحركة دي ما تقدرش ترفع ايدك وكذلك علم افعالهم فيما علم انهم يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله اسمع واصل القدر سر الله تعالى في خلقه سر زي ما قلنا كده خلق ده ابيض وده اسود ليه ده طويل وده قصير ليه ده رفيع وده تخين ليه ده اعمى وده مفتح ليه ده ماشي وده مكسح ليه ده بيموت 32 وده بيموت 24 وده بيموت 59 وده بيموت 78 وده بيموت 113 ليه سر مفيش ليه لا يسأل أما يفعل يبقى الإيمان الأول أن تؤمن أن إنا كل شيء خلقناه بقدر يبقى الطويل بقدر والقصير بقدر والغني بقدر والرفيع بالقدر والسليم بقدر والمريض بقدر اللي خلقه ربنا كده لحكمة يعلمها هو لا نعلمها سر سر ده سر ما نعرفوش سر وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل اسمع والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك اوعى تقعد تفكر في القدر زي الكلام بتاع ابن الجوزي ده اللي يشوش على التوحيد ليه ده كده وليه ده كده وليه ده كده فالحذر كل الحذر من ذلك هو ايه ذلك بقى البحث عن سر القدر نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل ربنا قال ايه لا يسأل اللي يقول لما اللي يسأل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين واحد مات تروح انت قايل ايه مات ليه مات ليه مات مات ليه اوعى في مره يحصل وتقول إيه؟ ليه يا رب كلمة كفر ليه يا رب كلمة كفر ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين اسمع أجمل جملة من جمل العقيدة يقول ايه فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه اللي قلبه منور الكلام ده يكفيه ما يروحش للادي يدور ويسأل يا شيخ موضوع القدر احنا كنا في درس الاربعاء النهارده ولا فهمنا اي حاجه فهمني القدر احنا كده فهمنا القدر سر لا تبحث عنه بس فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود العلم الموجود ايه ان كل شيء الله خلقه وان كل خلق الله لحكمة وان كل خلق الله لحكمة يبقى ده العلم الموجود وعلم في الخلق مفقود اللي هو ايه الحكمة لا يسأل فالعلم علمان علم في الخلق موجود ان كل شيء بقدر وان الله خالق كل شيء فاعبدوه قل لا اله الا الله وأن الله حكيم ما قدر شيئا ولا قضاه إلا لحكمة ده علم موجود اتنين علم مفقود العلم المفقود اللي هو سر القدر لما فعل ده سر لما فعل ده سر وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر يعني العلم الموجود ان ربنا خلق كل شيء بقدر اذا انكرت وقلت لا مش قدر بقى دي صدفة الكلام ده كفر لا مفيش حكمة ده الطبيعة كفر فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الايمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود قل آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله أنه خلق وأنه قدر وأنه هدى وأن ذلك لحكمة لا أعلمها ده العلم الموجود أثبته وأؤمن به وأترك العلم المفقود لما فعل اخرس أذعن أؤمن أستسلم ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود أي علم ما جاء به الرسول صلى عليه جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا والعلم المفقود علم القدر قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا إيه يظهر على غيبه أحدا وخلي بالك كمل الآية بقى في سورة الجن إلا من ارتضى من رسول كمل كمل فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ده أولياء الله الصالحين قرأوا الكتاب المحفوظ سألوا لك كده وليد قالوا لي أنا طيب المهم يعني إن, إن واحد زي حالاتي اتمرمط عاش مع الصوفية شوية ومع الإخوان شوية ومع دول شوية ومع دول شوية فسمعنا العجب فعارف قالوا لنا مرة ايه ده الولي الفلاني قرا اللوح المحفوظ وهو في اللفة في اللفة وناس يقول الله اكبر الله اكبر كده يعني الكلام ده كلام كفر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا ايه من ارتضى من رسول بعض الرسل يطلعهم على بعض الغيب ولكن بشرط ان يبلغوا ما اطلعوا عليه اي رسول اطلع على شيء فانه يسلك من بين يديه قدامه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قول فلا بد أن يكون إيمانك كده برضو قالوا لنا مش اللي هم يا جماعة الصوفية الطيبين الغلابة دول ها قالوا إيه ان الرسول كان يعلم الغيب الايه ايه قلنا لا يعلم الغيب وانما يعلم من الغيب ما اعلمه الله به وبلغه لازم يبلغه اقرا الايه على بعضها عشان كده قلنا دايما ان تجد المبتدعه يستدل بانصاف الايات وانصاف الاحاديث لكن السياق والسباق من المقيدات لازم تاخد السياق كله على بعضه السياق والسباق واللحاق من المقيدات لازم تاخد السياق كله على بعضه لا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا لازم تعرف ان العلم المفقود عليك الايمان به ايمانا مجملا الا ترى خفاء حكمه الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات ممنوع تقول بقى هو ربنا خلق الدبان ليه الذباب ممنوع ممنوع تقول هي الناموسة دي وجودها ليه ممنوع احفظ لسانك فيها حكمة ولكن خفيت علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم قوله نكمل عقيدة ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم قال سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ حديث الضعيف حديث الطبراني إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة يخلق ويرزق يميت ويحيي يعز ويزل ويفعل ما يشاء الحديث ضعيف مش حديث حديث ضعيف نؤمن باللوح والقلم ربنا ذكر اللوح في القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يبقى نؤمن باللوح والقلم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة القلم أول ما خلق الله لو أن الناس هقول لك معلومة اختلفوا أول ما خلق الله العرش ولا القلم؟ سمعنا الحديث أول ما خلق الله القلم حديث ثاني قال رسول الله كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء والحديث في صحيح مسلم فالجمع بين الحديثين أن العرش كان موجودا قبل القلم لأن الحديث ده أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب اكتب مقادير الخلائق فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الزيادة هنا في صحيح مسلم تفيد وكان عرشه على الماء بنتكلم عن العرش كتير اللي من دول ما نفسكش تشوف العرش أشواق راقية اشتاق اشتاق لهذا يبقى ايمانك ان العرش كان قبل القلم ثم خلق الله القلم اكتب كتب حديث صحيح مسلم صريح ان التقدير وقع بعد خلق العرش والتقدير وقع عند اول خلق القلم و اوعى حد بقى يضحك عليك بحاجه ثالثه يقوم يقول لك أن أول ما خلق الله نور نبيك محمد برضو الحديث ده مشهور على لسان بعض الناس من حديث جابر ابن عبد الله أتدري أول ما خلق الله يا جابر أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك يا جابر وفي قصة مشهورة انهم قالوا الحديث ده في مصنف عبد الرزاق راح شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة كان اسد راح جايب له مصنف عبد الرزاق وحط عليه مطوة قال له طلع الحديث لشق بطنك مفيش حديث بيقول كده مش موجود في مصنف عبد الرزاق فلذلك نحن نؤمن بما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء سيدنا النبي صلي عليه اوعى حد يقول لك مخلوق من نور لا سيدنا النبي قال ولدت من نكاح قال الله له قل انما انا بشر مثلكم فاول ما خلق الله القلم فقال اكتب مقادير الخلائق وقال العلماء ان هذا القلم هو المقسوم به في نون والقلم هذا القلم الاول الذي كتب به كل شيء عشان كده بقول كده انك لما تقابل حد ما تقولش قابلته صدفة قول قابلته قدرا لان ما فيش حاجة في الكون بتجري صدفة ده كل حاجة بتجري ايه قدر يقول والله هي جت معاه صدفة لا مفيش حاجة صدفة قانون الصدفة ده قانون مش عند المسلمين وإنما إن كل شيء خلقناه بقدر ومكتوب مكتوب آه قال الفقرة اللي بعديها في العقيدة فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه دف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف لو الدنيا كلها اجتمعت علشان يشغلوك شغلانة مش هيشغلوك غير الشغلانة اللي ربنا كتبها لك لو الدنيا كلها اجتمعت عشان يجوزوك فلانة لن يزوجوك إلا التي كتب الله أنها زوجتك لو إن كل الأمة اجتمعوا على إنهم يعينوك في حتة أو يجيبوا لك حاجة لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ايه حكاية الورق النهاردة هات هات هات هات الورقة اللي جت من الناحية دي فين ماشي صلى على الرسول صلي زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي محتاجين وقفة بقى مع حديث احفظ الله يحفظك لعلها تيجي بقى في الدرس الجاي بس عايزين نستخلص دلوقتي الأركان الأربعة للإيمان بالقدر الإيمان بالقدر له أربعة مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد مراتب الإيمان بالقدر أنك تؤمن بالعلم أن الله عليم بكل شيء فصلنا فيها كتير ان الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ويعلم ما لم يكن ربنا يعلم اللي ما حصلش لو كان كيف يكون العلم اتنين الكتابة وقلنا حين تستفيد ماذا تستفيد من ايمانك بالمرتبة الاولى اللي هي علم الله الحياء لازم تبقى قدام ربنا عامل كده طول الوقت ان ما كانش دماغك يبقى قلبك انه عارف حقيقتك وعارف ماضيك وعارف مستقبلك يعلم يعلمك ازلا ابدا هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ما تقولش أنا هو عارفك جل جلال يبقى العلم يفيدك الحياء انكسف من ربنا استحي اثنين الكتابه أن تؤمن أن الله كتب كل شيء كتب كل شيء أول ما خلق الله القلم قال اكتب قال ماذا أكتب قال اكتب مقادير الخلائق يبقى كل حاجة مكتوبة رفعت الأقلام انتهي من الكتابة ودي تستفيد منها الاستسلام والإذعان عشان كده سيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم الحديث الجميل الرائع الرقيق قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير استعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو وإن أصابك شيء إيه فلا تقل لو يعني واحد خرج وقع رجله اتكسرت ما يقولش آه أنا لو كنت قعدت النهاردة في البيت ما كنتش اتكسرت ما تقولش لو قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم دي مكتوب انك هتخرج وانك هتنكسر مفيش لو معاك فلوس وسلفتها لواحد ومات ضاعت الفلوس لو انا بقى ساعتها قلت له مفيش لو الرسول بيقول ايه ان اصابك صلي عليه صلى الله عليه وسلم وان اصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل ساعة ما تحصل حاجة تقول ايه قدر الله وما شاء فعل فتتعلم من الايمان بالكتابة الاستسلام الاذعان والاستسلام خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف فيش حاجة بتتشال من الكتاب ولا حاجة بتتكتب في الكتاب عدت ثلاثة المشيئة المشيئة قال الله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما بنقول إيه لما قلت لكم ما حدش يرفع إيده كده اللي ربنا خلق فيها الرفعة دي ده أنت هتشوفها إزاي بقى إن عشان الواحد يرفع إيده كده ده جت إشارة من العقل للقلب ضخ الدم ده هيرفع إيده والعقل ادى الاشاره ارفع فرفع العقل ده والقلب ده في ايد ربنا انت قاعد تعمل لقلبك كده ضخ ضخ ضخ ضخ ضخ ولا هو اللي عشان كده رافع ايدك دي لن يكون الا بمشيئه الله اذا شاء الله انك ترفع ايدك رفعتها وان لم يشاء وده بيفيدك الذل للمقدر انك انت بقى ايه مفيش حاجة مش هتقدر تعمل حاجة إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله فذلله بقى عشان يجعل مشيئتك ماضية اللي انت عايزه يمشيهولك الذل له وهذا لا يأتي إلا بالذل أربعة الخلق والإيجاد أن الله, أن الله جل جلاله فعال لما يريد فعال لما يشاء يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء فلما يشاء يفعل فعال فعال اسمه الخلاق جل جلاله فعشان كده لما يشاء يفعل يخلق يخلق في اليد القدرة على الرفع ويخلق في العين القدرة على البصر وإلا قد تجد إنسان عينيه حلوين جدا وما بيشوفش لم يخلق جل جلاله فيهما القدرة على البصر سبحانه وتعالى وهذه تفيدك التوكل والتفويض اللي هي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون فلن يكون شيء إلا إذا قال الله له كن عشان كده ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عطاءه عذابه كلام ونعيمه كلام كلام يعني كن عطاؤه كلام ومنعه كلام كن كلمة ربنا يقول كن فيكون ما قالش كن لن يكون شيء أبدا الكلمات الأربعة دي إذا عشت معاها فإنك تستريح وده الكلام اللي أنا قلته قبل كده إن إحنا ممكن نغزو بهذا الكلام عقول الغربيين العلمانيين اللي هم قاعد يعترض على القدر وقاعد يفكر انه يقدر يحارب ربنا ازاي عايزين نقول له في الاخر بمنتهى البساطة عشان تعيش مبسوط وتعيش راضي وتعيش هادي تؤمن بان كل شيء بيد الله جل جلاله وان الله يخلق ما يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء بما يشاء فحين نستسلم ترضى وتعيش جنة الدنيا قال ابن الجوزي عليه رحمة الله من عرف جريان الأقدار ثبت لها وأجهل الناس بعد من قاواها اللي ابن الجوزي بيقول في حتة تانية في جميلة قوي رائعة بيقول فيها ايه ليس في الدنيا أبله ممن يعامل الله على بلوغ الأغراض فهمت يا طب ادفع صلى الله عليه وسلم ليس في الدنيا أبله يعني ايه أبله أهبل أعبط عبيط وهبل اللي بيعامل ربنا على بلوغ الأغراض يعني ايه بصلي له عشان يديني فلوس ب... بتوب عشان كذا بعمل كذا عشان كذا عشان يوصل لي للي انا عايزه تبقى اهبل احنا بنصلي ليه يا ابني بالله عليك بالله عليك تقول لي احنا بنصلي ليه ليه ليه ليه لأن الله أمرنا بذلك ربنا قال لنا صلوا فاحنا بنصلي لسه النهارده كنت بقرأ كلمة عجيبة لواحد بيقول ايه لولا أن الله أمرنا بذكره لم أستحل ذكره بفم النجس مثل فمي لوجب علي أن أغسله سبعين مرة قبل أن أنطق اسم الله قال لك انا بقي ده ينفع اقول بيه إيه اسم ربنا ده المفروض الواحد يغسله سبعين مرة بالكلور عشان ينضف ويطهر لكن ربنا قال لك ايه اذكرني ب- ب- بقدرك وقدرك برضه اذكرني ما تقول لا اله الا الله مهما يكن اذكرني سبحان الله العظيم فعشان كده بقول ايه احنا بنذكر ربنا ليه امرنا بذلك بنصلي ليه امرنا بذلك بنصوم ليه امرنا بذلك مش عشان يديني الساعة تسعة عايزين نخلص قال لك قال لك ايه قلنا قبل كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له قال لا شيء له يبقى اللي بيصلي عشان يستريح استريحت مالكش حاجة عند ربنا ايه بقى يا عم الشيخ الكلام ده ما تلخبطنيش عشان والله ما احضر لك تاني لا طب افهمني بالراحه انا جاي هنا النهارده الاربع علشان اصلي العشاء ولا جاي اشوف الشيخ اللي جاي يشوف الشيخ شفته مالكش صلاه ما صليتش العشاء قال لا طب انا جاي اصلي واشوف الشيخ برضه غلط انا جاي اصلي ثم ربنا يكرمنا ونشوف الشيخ وربنا يفتح عليه ونسمع درس عيد اللي نستفيد لنا كلمتين لكن الاصل انا جاي ليه جاي اصلي تصلي ليه ع- عشان نسمع الشيخ معاذ عشان الواحد لما بيصلي هنا بيستريح كده ويعرف يسجد له سجده يقول فيها كلمتين لو انه بيكروتنا في السجود اليومين دول الشيخ معاذ مش عارف ليه ربنا يهديه ويهدي ابوه قولوا امين والسامعين فالشاهد ايه ان انا جاي لازم تحرر نيتك كده حررها يعني تبقى وش بتلمع كده منوره جاي اصلي صلي ليه لله بس طب الواحد صلى جاي اصلي لله وصليت واستريحت مفيش مشكلة استريح يا عم وتبسط وتلذذ وتمتع وكل ده حلالك بس الأصل إنك جاي تصلي لله وصلت ولا لسه ملخفنة لا فكناها كده إنك أنت جاي هنا تصلي العشاء وبعدين ربنا يكرمنا ونشوف الشيخ وبعدين يلا يمكن ربنا يفتح عليه ونسمع لنا كلمتين عدلين نستفيدهم وبعدين والله وانا بصلي ربنا يكرم بقى وقلبي يحضر كده واستمتع ماشي كل ده بس الاصل جاي اصلي لله جاي اصلي لله لازم تفهم دي كويس جدا وتحررها تماما ليه انا خايف عليك بقى تيجي يوم القيامه ربنا يقول لك انت ما صليتش ليه تقول له انا يا رب اه انت ما صليتش ليه وعزتك وجلالك صليت النهارده اتصلت بواحد بعد اذان العشاء فبقول له انت ما بتصليش ليه قال لي انا قلت له اه انا ما بصليش قلت له اه انت ما بتصليش ليه قال لي انا طول عمري بصلي مين اللي قال كده قلت له طب انت دلوقتي مش في الجامع ليه مش الاذان اذن قال اه خضتني يا اخي فممكن واحد يقف قدام ربنا يوم القيامه ويقول كده يقول، انا يا رب ما صليتش ده ابويا بي من سن سنتين وهو بياخدني في ايده وعيط وانا رايح الجامع الشيخ معاذ ربنا يكرمه كان هو عنده سنتين كده اخده معايا نروح المسجد وبعدين واحنا بنصلي اسمع بقول ايه ده في ايه اكتشفت ان الشيخ معاذ الشاهد ايه تيجي يوم القيامه ربنا يقول لك ما صليتش ليه تقول له انا صليت يقول لك لا انت صليت عشان تستريح واستريحت فلا لا اجر لك عندي ما صليتش انت كنت بتصلي لنفسك مش ليا صلي لهواك مش ليا عشان كده حرروا نيتكم قال ابن الق- ابن الجوزي من عرف جريان الأقدار ثبت لها جريان الأقدار على خلاف مراد البشر انعكاس الأغراض أحيانا كتير بتحصل معايا تروح تصلي هنا وتقول بس اوعى تفكر ان الكلام اللي انا بقوله ده انا بألفه ولا كنت قاعد اقول هقول ايه ده رزقك آه، رزقك انت وانت عشان كده بقول لكم دايما انت جيت النهارده في كلمه من اللي انا قلتهم دول مبعوته لك مخصوص كده الوش في الوش لو بتفهم ايه اللي مبعوت لك الليله دي في رسائل بت- بتبحتر بس المهم ان واحد ايه بيفهم يفهم ايه اللي مبعوت له من علم جريان الاقدار ثبت لها واجهل الناس بعد هذا من قاواها لان مراد المقدر الذل له يعني ربنا قدر عليك مرض بيقول لك زل انت لا يلا العمليات الجراحة الدكاترة الأدوية هسافر مراد المقدر الذل ذل الأول وبعد كده دور على الدواء ممكن يشفيك من غير دواء لا ممكن يشفيك من غير دواء قادر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت اتنين ولا شفاء إلا شفاؤك يبقى مش الأدوية ولا الدكاترة ولا العمليات ولا السفر ده الشافي هو الله والشفاء شفاؤه سبحانه وتعالى فإنك إذا قاومت القدر فنلت مرادك لم يبق لك ذل مثال ذلك أن يجوع الفقير فيصبر قدر الطاقة فإذا عجز خرج مستحيا يتوسل من الله شيئا مثل قول موسى لما جاع رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يؤدي مطلوب الصبر فيبقى معتذرا مستحيا وذلك هو المراد منه وصلت عشان كده في مذهبنا مذهب الحنابلة انه لا يجوز التداوي قبل ثلاثة ايام اما يجي لك صداع اصبر ثلاثة ايام قبل ما تاخد اسبرينة برد بعد ثلاثة ايام اسهال قول لي ده الواحد يكون مات ما تموت يا عم حد لا يموت اللي من دول ده الناس على الموت كده اللهم ارزقنا حسن الخاتمة لكن المقصود بثلاث ايام ايه لا الذل انك الاول تقول يا رب يا رب يا رب وتؤمن انه قادر ان يكشف البلاء دون حاجة الى اسباب فالدعاء اقوى الاسباب قادر قادر قادر بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله
هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني